ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب يسعدنا أن نلتقي بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من الأيام الفاضلة المباركة أيام عيد التضحية عيد الأضحى المبارك على هذه الشاشة الطيبة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية ومع حلقة خاصة حول أسرار العيد وإعجازه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الحلقة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا متحدثين ومستمعين ومنفذين لهذا البرنامج الطيب ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات بصير يرى أرجل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الامر وله الثناء وله المجد وله النعمه وله الفضل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فاليه منقلبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد احبتي في الله العيد اسرار واعجاز اي اعجاز في العيد هل ما زلتم مصرين هل ما زلتم مصرين على ان الاعجاز في كل شيء وان الاعجاز في كل عبادات هذا الدين وفي كل ايات القران الحكيم وفي كل احاديث سيد المرسلين نعم مصرون لان هذا الدين دين الله عز وجل ولانه وحي الله الخالق فلأن الخالق جل وعلا معجز ذاتا وصفات وأفعالا لأنه الخالق لأنه الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإعجاز في هذا الدين هو من إعجاز الخالق لخلقه هو نسبة الخالق جل وعلا إلى المخلوقين فالله رب من كل وجه والمخلوقين عبيد من كل وجه ولأن الله عز وجل هو الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم من هنا فإننا مهما توجهنا إلى جهة في هذا الدين أيا كانت هذه الجهة فإننا نرى إعجازا نرى إعجازا ونحن لا نعتسف الإعجاز نعم لا نعتسف الإعجاز ولكننا فعلا وصدقا ويقينا نرى الإعجاز في كل, في كل شيء أنزله الله عز وجل على نبيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تكن هذه الأحاديث لينطق بها رسول الله إلا عن وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وشرع الله عز وجل في الأعياد شرع معجز العيد في الإسلام نعتز ونفتخر ونشرف بانتسابه إلى هذا الدين وبالضد تعرف الأشياء لكي تعرف معنى ما أقول وحقيقة ما أقول لك أن تعلم أن الأعياد في المذاهب الأخرى في الأديان الباطلة الأخرى الأديان الباطلة نعم هناك أديان ولكنها باطلة الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول أتعلمون الله بدينكم بمعنى أن هناك أديانا أن هناك مذاهب أن هناك أفكار أن هناك عبوديات للطاغوت فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والطاغوت كل ما عبد من سوى الله عز وجل كل ما سوى الله من معبودات طاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى التوحيد حينما تمعن النظر وتتدبر في أعياد المذاهب والأديان الأخرى تجد أن أعيادهم ربما ترتبط باسم الزعيم بالثورة التي قام بها الزعيم بمناسبة مولد الزعيم بمناسبة مولد الزعيم العيد في الإسلام معجز فهو مرتبط ليس بشخص الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو أعظم خلق الله على الإطلاق وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين وخير من دب على الأرض بقدميه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو أتقى العباد لرب العباد وأخشى الناس لرب الناس وأعرف الخلق بالخالق جل وعلا ومع ذلك لم ترتبط في الإسلام مناسبة بشخصه يحتفل بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إعجاز إعجاز أن رسول الله لم يؤلف شيئا من عنده ولم تكن له رغبة دفينة أن يظهر أو أن يكون له ذكر مرتبط بهذا الدين ذكر رسول الله عند رب العالمين ذكر رسول الله عند رب العالمين أما أن العيد مرتبط بشخص النبي بميلاد النبي بموت النبي لا حتى المناسبات حتى المناسبات التي ابتدع البعض الاحتفال بها مرتبطة بأحداث في الإسلام فهي أحداث فهي مناسبات أو احتفالات بدعية مبتدعة لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسول الله ولم نجدها في قرون الخيرية ولذلك فإن عدم وجودها في قرون الخيرية وفي حياة النبي قبل قرون الخيرية دليل على بدعيتها نكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ عبد العزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل ازيك يا دكتور عامل ايه ربنا يبارك فيك آه، اقسم بالله اني احبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه بارك الله فيك وفي علمك و... وجعلك من اهل الجنة ان شاء الله آمين يا رب ربنا آمين يا رب يكرمك يا رب من آمين نحسبك يا رب.
ممن اذا رؤي ذكر الله نحمد الله حمدا كثيرا ربنا يكرمك يا شيخ الحمد لله ربنا بالنسبة يبارك للنقطة فيك يا اللي أستاذ عبد حضرتك كنت العزيز.
بتتكلم فيها برنامج اللي قبل دوت ربط ال... الد- الاطباء آه، الدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام والطب بالأعشاب آه، ونشر هذا وحضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهي من العقيدة أن حضرتك قلت بالظبط أن أدام الشيء وص- جاء في سنة صحيحة عليه الصلاة والسلام.
وفي شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه فأنا أعتقد به نعم فيا ليت ال- كل مسلم يعلم هذا وأنا أؤيد حضرتك في هذا الرأي وبارك الله فيك وفي دعوتك وفي علمك وفي كل العاملين بقناة الرحمة جزاكم الله عنا كل خير جزاكم الله عن الله عنا كل خير أقول أحبتي في الله إن العيد ليس مرتبطا بشخص النبي وحتى من يحتفلون بمناسبات مرتبطة بنبي الله صلى الله عليه وسلم مبتدعون فلا عيد في الإسلام إلا الفطر والأضحى ولك أن تدرك مدى الجرم في الابتداع في أعياد لم يأذن بها الله يعني عيد الأسرة عيد الأم عيد عيد نحن لا نريد أن نصطدم مع أحد ولكننا فقط نريد أن نعلي من شريعة الله وأن نعلي من شرع الله عز وجل وألا يكون لنا وجهة إلا فيما شرع الله وفيما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إعجاز هنا والأسرار هنا مرتبطة بأن العيد لم يرتبط بشخص رسول الله ولم يؤلفه رسول الله ولم يرتبط إلا بطاعة وبعبودية حقة لله عز وجل طاعة الصيام وطاعة أداء مناسك الحج لكي يفرح المسلمون بفضل الله يفرح المسلمون بفضل الله فلا فرح في الإسلام أحبتي في الله إلا بفضل الله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آية فيها إعجاز أن الفرح المأمور به في دين الله عز وجل مرتبط بفضل الله وبرحمته وأن هذا الفرح بفضل الله وبرحمته خير مما يجمع أهل الأرض ولك أن تتصور أخي الحبيب إطلاق الآية الكريمة هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والفعل المضارع هنا وهو من الافعال الخمسه المرفوع بثبوت النون يجمعون لك ان تتصور هذا الجمع طيب نكمل بمشيئه الله بعد الاتصال اخت ام بلال السلام عليكم ورحمه عليكم الله السلام تعالى ورحمة الله وبركاته وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام بلال اتفضلي اهلا بيك يا دكتور ربنا يبارك فيك اولا آه، جزاك الله خير عن آه، عن كل اللي بتعمله علشان ربنا يبارك فيك الله يكرمك وطبعا ربنا يكرمك انا كنت بستفسر بس عن شيء انا من بني سويف على فكره مش من ليبيا منين ايوه ايوه يا دكتور اتفضلي آه، بسال حضرتك انا زوجي آه، مريض سكر اتفضلي وفجأة بعد بعد ما عمل اسنان كان في حاجة عنده في الاسنان وكده آه، عملنا له check up وكده فاتضح ان هو عنده فيروس سي نعم آه، المهم آه، كان آه، كانت النسبة 3600 وبعدين 3600 في ال PC عملنا R يعني حجامة وط- ولجأنا لل- للعسل وال و- ولبن الناقة والأشياء دي يعني اتفضل.
والحمد لله ربنا كرمنا وبعد خمس شهور من الحجامة بقت النسبة مليون وتسعمية 900 خلاص آه، بعد كده رحنا في دكتور يعني مشهور وكده المهم رحنا له كان هو عامل براءة اختراع ومسجل حاجات كويسة قوي والدنيا كلها بتتكلم عنه ورحنا له كده بعد ثلاث شهور آه، زادت النسبة ل 5 مليون و600 تمام جزاه الله وبعدين؟
عنا كل خير آه، رحنا له نعم اتفضلي اه وبعدين رحنا له في رجعنا له تاني وقلنا له دكتور النسبه زادت وكده فقعد طبعا قال لنا انتوا من بني سويف وبت يعني ايه حقر المكان اللي احنا بنحلل فيه مع انها مختبرات مشهوره في القاهره وكلام من ده وفروع عندنا في بني سويف فقال لا حلله في مختبر رئيسي في القاهره فلما حللنا في المختبر في القاهره طلعت النسبه 5 مليون و600 او 5 مليون 700 حاجه زي كده إن الله.
طبعا هو زوج يعني المهم قفل نفسه خالص من الدكاتره وقال لي مش هروح ومش هعمل انا هتجه ه- يعني ايه هتجه للعسل وكلام من ده والاخ طبعاً.
الدكتور ده بيشتغل بالاعشاب لا لا لا لا، ده دكتور دكتور طيب خلاص تمام ما تقوليش انا مش اسمه عايزه ولا حاجه اذكر اسمه طيب المهم فطبعا آه، بعد كده هو طبعا ما رضاش يرجع تاني للدكتور وبدا يرجع للعسل عرفنا تاني ان العسل ما يصحش مع السكر خلاص آه، بعد ما بعد موضوع ال- كده هون هو طبعا كان ما شاء الله يعني بي بي بياكل عسل كويس جدا وبيحط في ميه على الصبح على ريق النوم وحبه البركه والحاج- والحاجات دي كلها آه، طبعا احنا قلنا له لا لا، العسل مش كويس زي ما الناس ما بتقول او بمعنى اصح يعني في ناس بيقولوا مع السكر ما ينفعش العسل فطبعا هو توقف شويه آه، احنا دلوقتي عملنا تحليل لقيناها 6 مليون وي خلاص نعم طيب 6 مليون وشويه ده احنا ايه يعني انا نفسي افهم ان النهايه للموضوع ده قد ايه كان كام مليون ربنا يعافينا دي حاجه والحاجه الثانيه طبعا احنا يعني نلجا لمين بعد ربنا في الموضوع ده هل فعلا العسل آه، بيتنافى مع السكر ولا ايه الوضع بالظبط مع ان هو لما بياخد العسل ما شاء الله يعني وشه بيبقى كويس وبيخف الارهاق اللي عنده وما شاء الله تبارك الله بيظهر عليه اعراض المستحيين فربنا يبارك فيك يا ريت تبين لي في الموضوع ده الله يكرمك ويجزاك طيب خير صلى على رسول الله خلاص جزاكم الله خير يا دكتور صلى على رسول الله شوفي بقى يا- يعني يعني انا طبعا لو كان في تواصل معاك تاني عايز اسال عن اللي عمره وبعدين آه، عايزين بقيه وظائف الكبد وعايزين اشعه تلفزيونيه وعايزينه يبتدي ان شاء الله فورا في علاج الانترفيرون اذا كانت العينه الكبديه تسمح بانه ياخد الانترفيرون فبتروحي حضرتك لاقرب مركز في مستشفى عام تبع وزاره الصحه دلوقتي فيها قسم لعلاج الفيروسات ومجانا على نفقة الدولة وبيختاروا المرضى الصالحين لإعطائهم الانترفيرون عايزين ما نستناش طبعا العسل حبة البركة كل هذه العلاجات القرآنية والنبوية على العين والرأس أولا وأثناء العلاج وبعد العلاج كلها من وسائل الشفاء ولكن و- و- ولا- وأنا لا أستدرك على العلاجات النبوية ولا القرآنية ولكن لابد أن نسير سويا مع العلاج الكيماوي حسب رأي الأطباء أقول قولي هذا وبالله التوفيق نيجي بعد كده نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بنتكلم في أسرار العيد وإعجازه قلنا إن فضل الله ورحمته وأرجو أن تركز معي أخي الحبيب أرجو أن تركز معي أخي الحبيب في هذه المعاني الجليلة هذه المعاني الجليلة الجليلة خاصة بمعنى فضل الله ورحمته وأنها خير مما يجمعون تدبر خير مما يجمعون من مال من تجارة من مناصب من كراسي من من كل أعراض الدنيا كل أعراض الدنيا فانية مؤقتة حقيرة خسيسة الدنيا طبيعتها هكذا والله لو لم يكن فيها رسول الله والصحابة والأولياء والصالحون ما طابت هذه الدنيا قط ولكن يكفي أنها متجر أولياء الله ومهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله هي هذه الدنيا الممدوحة أما الدنيا فمذمومة لذم أفعال العباد التي فيها ففضل الله ورحمته نرجع إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر آية سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال فضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن فضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن وفسر آخرون بأن فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإسلام المهم أن فضل الله ورحمته تدور معانيها حول الإسلام والقرآن حول الإسلام والقرآن يا أيها الناس يعني الآية اللي قبلها مباشرة في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بربط الآيتين من سورة يونس يتضح أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قريش يا أيها الناس الخطاب إلى قريش وهو من نوع الخطاب إلى المخصوص أو الخصوص ويراد به العموم وهذا من أسرار القرآن يا أيها الناس المخاطبون في الآية ابتداء هم قريش ولكنه من باب الخصوص المراد به العموم يا أيها الناس قريش يا أيها الناس يا أيها العالمون قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله بهذه الأربعة بفضل الله كلها في الإسلام والقرآن الموعظة والشفاء لمن في الصدور والهدى ورحمة الأربعة في الإسلام والأربعة في القرآن قل بهذه فليفرح المؤمنون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نتكلم في العيد وأسرار العيد والفرح بالعيد فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونرى هنا أثرا عظيما أورده ابن كثير رحمه الله في تفسير فاروق الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة فخر هذه الأمة بعد رسول الله عز هذه الأمة بعد رسول الله بعد رسول الله عمر التقي النقي الطاهر العفيف الزاهد الورع الذي فرق الله به بين الحق والباطل عمر الذي كان الشيطان يفرق منه يعني يهرب من عمر ليس للشيطان حيلة مع عمر عمر الذي نزل القرآن في أكثر من موضع يوافق رأي عمر ونورد الأثر بعد هذا الاتصال بمشيئة الله عز وجل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ازي حضرتك يا دكتور كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبة والصحة والعام والسلام القادم كده ان شاء الله تكون على جبل عرفات آمين ان يا شاء الله رب آمين يا رب وتبلغ سلامنا للشيخ العزيز محمد حسان ويرجع يصل.
لنا بالسلامه إن شاء الله.
ويجعلها حجه مبروكه ان شاء الله والعاملين في اسره البرنامج وقناه الرحمه كلكم كل سنه وحضراتكم طيبين جزاك الله خيرا وانت حضرتك طيب لو سمحت يا دكتور يا رب يخليك انا من يوم الاربعاء انا عندي اولا 56 سنه أيوة.
آه، من يوم الاربع وانا ضغطي عالي آه، 150 على 90 وامبارح بقى زاد قوي قوي وبقت حاسه ان انا وانا ماشيه كده في الشارع ان انا هيغمى عليا ورجليا بقت سايبه كده وجسمي سايب امشي شويه كده و- ويبقى هيغمى عليا هقع في الشارع ورجليا ورم كده في رجليا والنهارده برضو حاسه بصداع جامد ووش في دماغي وجسمي دافي ومش عارفه ال- وخدت برشام الضغط وبرضه ما فيش فايده يا دكتور مش عارفه ليه وعندي ارتباك كده في ال- في المعده قبل ما اكل اللحمه والله يا دكتور الكلام ده
حضرتك عشان أنا عندي حضرتك القولون.
عندك الضغط من امتى خدت فيلاجيل وخدت آه، تونرمين 50 حضرتك عندك الضغط بقالك كام سنه من زمان قوي وانا ماشيه على التونرمين ده 50 ده من حوالي 30 سنه وانا بستعمل ال- بتاخدي البرنامج.
يوميا قرص 850 ايوه حضرتك مش سامعه حضرتك يا دكتور حضرتك من آه، من فتره طويله بتاخدي التينورمين 50 ها من فتره طويله من اه 30 سنه بتاخدي التينورمين 50 اه ما غيرتوش ما طيب غيرتش حضرتك البرشام ذكرتي ده.
ان انت كنت سخنه امبارح ها كانت حرارتك مرتفعه امبارح امبارح النهارده بس الجسم دافي كده شويه لا انا عايز اشوف السخونيه لان السخونيه يعني درجه الحراره لما بترتفع احتمال يرتفع معاها ض- آه، ضغط الدم واحتمال يرتفع معاها د- ضربات القلب أيوة.
فارجو ان انت حضرتك تقيسي درجه الحراره كويس اه لا ما قستش درجه الحراره لا تقيسي درجه الحراره مهمه قوي وفي اسهال ولا حاجه الاتصال انقطع آه يبقى- آه، ايوه على بسيط كده مش قوي يعني طيب الله يكرمك المعدة احتمال سايبة يكون شوية في كده.
حاجه في ميكروب في القولون ممكن احتمال كبير جدا يكون في حمى آه.
احتمال يكون في حمى تيفوديه لا.
احتمال حضرتك آه.
هتحللي بولو براز آه.
وهتحللي تحليل اسمه فيدال تحليل اسمه فيدال للحمى التيفوديه وتعرضي نفسك على اقرب دكتور حميات او مستشفى حميات طبعا درجه الحراره وقت لما ترتفع بناخدها باهميه شويه وبحذر وبعدين الضغط ان شاء الله يتظبط 150 على 90 مش ضغط عالي قوي ولكن برضو عايز ينضبط ممكن برضو تزودي نص قرص بالليل وتعرضي نفسك على طبيب برضو ضغط وتعملي رسم قلب عشان الهبوط ان شاء الله يبقى انت عايزه دكتور حميات عشان تقيس درجه الحراره ويشخص السخونيه من إيه؟ السخونيه لها اسباب كثيره جدا فلازم يشخص سبب الحراره وفي نفس الوقت دكتور الضغط يظبط الضغط الحاجه فاطمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام آه، هو انا الانسه فاطمه مش أنا لسه فاطمه اتفضلي بقول لحضرتك انا والدتي آم، 2006 آه، كان آه، ظهر في ميه في بطنها آه، هي اصلا كان عندها فيروس سي بس العد بتاعه كان قليل تمام نعم وال- والميه دي ظهرت فجأة من دو- بدون أي مقدمات ماشي وكان هيموجلوبينها 12 ونص و13 والألبومين بتاعها 3 و7 من عشرة يعني كل تحاليلنا أكنها بني آدم سليم والصفايح الصفائح بتاعتها أنا مش فاكرة بس الصفائح بتاعتها كانت هايلة جدا يعني احنا كنا بنروح للدكتور كان يقول لو التحاليل دي جات لي والحالة ما جات- ما جاتش مع التحاليل كنت هقول التحاليل دي بتاعت
طيب الاتصال قطع ولكن آه، يعني طبعا وجود الميه في البطن مع التحاليل المظبوطه دي عايزه اشعه تلفزيونيه عشان نشوف سبب ال ascites اللي حصل في البطن مع وجود كبد سليم احتمال يكون في اي حاجه في الوريد البابي بتعمل اشعه تلفزيونيه بتعمل اشعه MRI اللي هو الرنين المغناطيسي او CT ولا ولكن نعمل MRI اولى من ال CT ونعمل اشعه تلفزيونيه ونشوف ايه سبب الميه اللي موجوده مع وجود كبد سليم بت- برضه بيتعمل رسم قلب ونشوف وظائف الكلى يعني نشوف وظائف الكلى وظائف القلب وظائف الكبد لان كل ديت من الاسباب الثلاثه زي السبب رابع لو نقص البروتينات هي سبب الميه اللي بتيجي في البطن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتصال اخر استاذ صلاح
نعم اتفضل
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
دكتور انا ظهر عندي فيروس سي آه، آه، السنه اللي فاتت و آه، فاعطوني الإبر اول مره يعني ع- اول ثلاث شهور ال- الفيروس وبعد هيك ال- الفيروس آه، رجع تاني فالدكتور قال لي يبقى جسمك ما قبلش الإبر نعم فاضطريت ان انا آه، اعطاني براشيم وبت- كبس- كت- آه، برشام وبرشام وبعد هيك آه، صار ال آه، آه،
بسم الله الرحمن الرحيم آه، الجسم كويس آه، آه، امتدادات الكبد نزلت آه، ل 28 و كويس.
26 آه، الوضع الكبد رجع آه، على يعني على شويه بينزل لحاله من كبسولة البرشام اسمه يوجين كان ولا يوجوفين كان هيك شيء نعم آه، بس ف- فما بعرف بدي رقم تليفون ساعتك ان كنت عشان ابعت ل- آه، يعني اوصل عندك التليفون آه، الإخوة كنترول يديهوله إن شاء الله طيب آه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آية تبين لك حقيقة الشيء حقيقة الإسلام حقيقة القرآن وحقيقة ما يجب أن تفرح به على الحقيقة أكرر مرة أخرى الذي يجب عليك أن تفرح به على الحقيقة هو فضل الله ورحمته وهو بتفسير الأئمة العظام يعني عبد الله بن عباس ومو الحسن وقتادة وغيرهم كثيرون يفسرون فضل الله ورحمته هنا في آية سورة يونس بهذا التفسير فالذي يجب عليك أن تفرح به على الحقيقة هو فضل الله ورحمته هو التزامك بالإسلام واتباعك لهدي خير الأنام هو القرآن الكريم ولذلك هذا مثار سؤال أسأله لحضرتك أخي الحبيب أسألك سؤالا صريحا مباشرا بأي شيء تفرح على الحقيقة ما الذي يفرحك واجه نفسك لا تجب الآن تمهل تمهل في الإجابة تمهل كي تجيب بصدق فلن ينفعك فلن ينفع يوم القيامة إلا الصدق الصدق فقط فتمهل في الإجابة ما الذي يفرحك على الحقيقة ما الذي يفرحك حقا أن ينمو المال عندك أن ترتفع أرصدتك في البنك أن تحقق منصبا أعلى مما أنت فيه أن تحصل على علاوة علاوة أن يزيد عدد أولادك أن تنمى تجارتك أن تنجح في مهنتك كل هذا أوافقك فيه بشرط فهذا فرح فطري الإنسان يفرح بالأعراض بالأعراض يعني بالمال بالعيال بالمنصب بالجاه و... ولكن بشرط هذا الشرط أقوله بعد هذا الاتصال إن شاء الله عز وجل أستاذ قدري من الإمارات السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا دكتور آه، انا كان جاني عقد السعوديه و
آه، أعلي صوتك شوية بس حلل ارفع قال لي صوتك.
عندك اجسام مضاده فيروسيه نعم
دي علاجها ايه ولا نظامها ايه؟
نعم أجسام مضادة فقط يعني ده اللي طلع عندك اه اجسام مضاده فيروسيه الله يفتح عليك هو طبعا آه، بعد كده بنعمل حاجة اسمها PCR لأن الأجسام المضادة ليست حاسمة في تشخيص الفيروس سي اه احنا شفنا بعينينا وطبعا قليل بس شوف شفنا شفنا يعني بعينينا ان في ع- واحد عنده اجسام مضاده وجي يعمل PCR لقاها negative سلبي يعني اه اه نسبه قليله ولكن لازم تتعمل عشان نعرف يعني ايه احنا فين الوقت عشان نعرف احنا فين الوقت ال PC ان R شاء الله وبعدين وظائف الكبد كامله اشعه تلفزيونيه وبعدين نتكلم بقى ماشي جزاك فالاجسام الله.
المضاده في الاول كده ده بس ايه فتحه باب يعني آه.
شفاك الله وعافاك جزاك الله خير كذلك عن الاسلام والمسلمين سلام
الحاجة أم فارس السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام تعالى ورحمة الله وبركاته وبركاته ازيك يا أم فارس ازي حضرتك يا دكتور كل- سمير كل سنة وانت طيبة كل عام وانتم بخير كل عام وأنتم والله بخير أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومنك ان شاء الله جزاك الله خيرا عنا ام فارس الله يكرمك يا ابني الله يكرمك والله منور والله ده نورك ربنا يبارك فيكي والله منور ما شاء الله لا قوة إلا بالله ومنور العقول والقلوب بال... بالمعلومات ال... ال... ال- الغالية الثمينة اللي بنسمعها من حضرتك والله جزاك الله عنا كل خير يا ام فارس جزانا وإياكم يا ابني والله أنا بتصل بس عشان أعيد على حضرتك وأقول لك وأقول لكم يعني كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم وإن شاء الله إن شاء الله اتحرمنا هذا العام من وقفة عرفات إن شاء الله جميعا يا رب صحبة كده يا, في وقفة يا عرفات رب ادعي بإذن لنا يا الله ام تعالى فارس العام القادم ادعي لنا يا ام فارس الله يكرمك بدعي لكم من, من كل قلبي الله والله يكرمك نحج السنه الجايه ان شاء الله اللهم امين اللهم تقبل منا يا رب واجعلنا من حجاج بيت يا الله رب.
العام القادم ولا يحرمنا ابدا يا رب.
ولا كل مسلم يا رب هو ده فضل الله ورحمته بقى اللي بنتكلم عليها اللهم امين م- موضوع جميل جدا والله ربنا يبارك فيك يا دكتور الله سمير.
يكرمك يا ام فارس جزاكم الله خيرا وجزاك الله يكرمك عبد الح... آه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته استاذ عبد السلام الحميد عليكم.
السعوديه اتفضل اهلا السلام وسهلا عليكم.
اتفضل ازيك يا دكتور الله يكرمك والله كنت عايز اسال حضرتك انا زوجتي عندها فيروس سي وبعدين نسبته 1 مليون و400 الف مليون و400 الف ايوه فهل النسبه ديت ممنوع ان يبقى في حمل ولا بيأثر على الحمل ولا يعني يبقى في حمل ونتوكل على الله ولا ايه الوضع؟
هي عندها كم سنه عندها 24 سنه
طيب ان شاء الله تتعالج الاول يعني العلاج اهم من ال- ان شاء من- الله من- ان شاء من الله وضع تتعالج الحمل.
الاول طب يا دكتور كنا جبنا علاج للاعشاب وكده وقال المركز معتمد من وزاره الصحه وان ده بينتج اعشاب والاعشاب ديت ان شاء الله بتكون ملهاش اي تاثير جانبي وكده خير في السعوديه عندكم ايه طب خير خير وبعدين آه، وملوش اي تاثير جانبيه وكده وممكن يذهب بال- استمر معاه ولا انتقل للانترفيرون خير ان شاء الله طب... طالما مركز طبي معتمد احنا طبعا انت عارف راينا في الاعشاب ايوه انما طالما مركز طبي معتمد من وزاره الصحه عندكم خير ان شاء الله طب لو كان شفاها الله وعافاها اتفضل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته استاذ فوزي ايوه اتفضل يا استاذ فوزي السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل عندي المدام بتاخد آه، حقن بتاع الكبد خدت اربع حقن دلوقتي انترفيرون
و حقن انترفيرون ولا ايه اه حقن هيمولوفرين مع الفرين اه ها بتاع الكبد اللي هي ال- في- بتاع سي طيب اتفضل اه، اتفضل ها وعامله لها انتفاخ وعامله لها في الانتفاخ في القولون وكان بيتعالج منه اصلا قبل الحقن لا خايفين الانتفاخ ناخد علاج القولون مع ال- مع العلاج ال- بتاع الكبد مرش اثير
نعم هو شوف حضرتك موضوع الانتفاخ او اضطرابات الجهاز الهضميه او او من الاثار المحتمله الانترفيرون دي ما ما هيش مشكله ان شاء الله تستمر بمشيئه الله عز وجل اه بس هي كانت بتعالج من القولون قبل الحقن طيب خير تتعالج برضو من القولون بعد الحقن واثناء الحقن دي مش مشكله يا استاذ فوزي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اتصال اخر استاذ ابراهيم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل والله حضرتك بعد إذنك أنا جيت أعمل عملية فلقيت ما جيت أتح- أحلل لقيت فيروسات آه، يعني أنزيمات الكبد عالية فعملت دلائل فيروسات فقالوا لي إن في فيروس سي كامن كامن ف... آه فادوني علاج اللي هو السلمارين واللي هو البرشام اللي هي الحبة الصفراء اللي هو ال DDB دي ولا دي مش علاج فيروس دي للكبد يعني مداعم آه، للكبد فجيت بعد كده آه نزلت الانزيمات وصلت كانت من 182 وصلت ل 51 خير ان شاء الله فرحت عملت ال PCR فلقيت آه، 2 مليون 640 ايوه
فطبعا انا لغايه دلوقتي ما خدتش ايه علاج وكنت عايز بس اعرف ال يعني طيب.
ن- الحل ايه او الحل إن شاء الله.
عياده حضرتك واجي اتفضل الساعه ك- بتاع عمرك كم سنه نعم عمرك
نعم سنك كم سنه مش سامع كويس معلش عمرك 57 سنه 57 ابشر ان شاء الله يعني الفيروس اللي بيوصل يعني في السن ده ابشر ان شاء الله بيبقى تاثيراته ضعيفه جدا انما المهم ان حضرتك بتتوجه لاقرب مركز طبي في مستشفى عام بيعالج بالانترفيرون عشان يقيموا الحاله واذا كنت صالحا لاخذ الانترفيرون هتاخده وان لم تكن صالحا هيدولك مداعمات كبد وخلاص تنتهي القصه على كده ان شاء الله حضرتك تبتدي في مستشفى عام قسم الفيروسات على نفقه دوله نفقه وزاره الصحه اتفضل خلاص طيب قلنا نكمل مشيئة الله عز وجل إن فضل الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها نص الآية الكريمة والإعجاز فيها أن الإسلام القرآن ويجب عليك أخي الحبيب أن تسأل نفسك السؤال الذي طرحته الذي طرحته الذي طرحته عليك الآن ما الذي يفرحك على الحقيقة يمكن أن تقول يفرحني أن يعني امرأتي لا تلد أريد ولدا أريد مالا أريد عيالا أريد مناصب أريد أريد أريد جاها كل هذا مشروع حقيقة إياك أن تعتقد أنني سأرد بالسلب لا أنني سأرد بأن هذا مشروع بشرط ووقفت عند هذا الشرط أثناء الاتصالات ما هو الشرط الشرط أخي الحبيب أن تبتغي افهم هذا الكلام جيدا أن تبتغي بكل هذه الوسائل رضا الله عز وجل يبقى في هدف وفي أسباب في غاية وفي وسائل طبعا الميكافيل أو الميكافيليون بيقولوا الغاية تبرر الوسيلة في الإسلام عندنا لا تبرر الوسيلة الغاية عندنا مشروعة والوسيلة التي تصل بك إلى الغاية يجب أيضا أن تكون مشروعة في الإسلام عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة فالغاية مشروعة والوسيلة مشروعة ولا ينبغي بحال أن تكون وسيلة غير غير مشروعة أن تكون وسيلة غير مشروعة سبيلا إلى غاية تريدها أكرر هذا المعنى أكرر هذا المعنى لا ينبغي أن تكون وسيلة غير مشروعة سبيلا إلى غاية تريدها يعني الغاية أنت تريد مثلا رضا الله عز وجل لابد أن تكون الوسيلة إلى هذا مشروعة فقلت إن الشرط إن الشرط لكي تحصل على هذه الوسائل الدنيوية مالا عيالا جاها مناصب إلى آخره الشرط هي أن تكون سبيلا إلى عبودية الله عز وجل ولا تخرجك لحظة من ليل أو نهار عن هذا الهدف فإذا أخرجتك هذه الوسائل يعني المال العيال الجاه المنصب وإلى آخره إذا أخرجتك عن طريق العبودية الحقة لله عز وجل صارت وسائل مكروهة حرام غير مشروعة وسائل تودي بك إلى مهاوي الهلاك أما الذي هو مشروع أن تبتغي الولد مرضاة لله أن تبتغي المال في سبيل الله أن تبتغي المنصب لكي يكون وسيلة لتحقيق مراد الله أن تبتغي الجاه لكي يكون وسيلة لتحقيق محبوبات الله وهكذا فليس عيبا أن تطلب الدنيا ليس عيبا أن تطلب الدنيا ولكن بشرط أن تكون في خدمة الآخرة يبقى ده عنوان ليس عيبا أن تطلب الدنيا احفظ ليس عيبا أن تطلب الدنيا ولكن الدنيا التي تطلبها ينبغي أن تكون في خدمة الدين فإن لم تكن الدنيا في خدمة الدين فهي تحت الأقدام تحت الأقدام وإليك المثل البسيط المثل البسيط قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ما زلنا في رحاب النسمات العاطرة لسيرة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين تفضل اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس علاء الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل انا عندي زوجتي عن- انا حللت لها فيروس سي تفضل وعملت لها ال PCR نعم طلع عندها 150000 المهم ان انا 150000 رحت للدكتور اه وقال لي إيه على الحقن فالمهم ان هو قال لها بطريقه يعني غير مباشره فطبعا جات لها عقده من موضوع الحقن ده فرحنا للدكتور تاني كتب لها على الحبه الصفراء فانا مش عارف اعمل ايه
ال PCR 150000 عدد لا يس... يعني لا يستحق الحقن حقيقة يعني اه انما عدد يستحق ان احنا نعمل بعد كده وظائف كبد كامله نعمل آه.
اشعه تلفزيونيه على الكبد ونشوف الموقف ايه ايوه وبعدين بندي مدعمات كبد ايوه والعسل النحل وحبه البركه ونتابع.
عبد البركه اه خلاص ماشي يا شيخ.
السلام عليكم اتفضل في حاجه الاخت سحر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور اتفضلي
آه، أنا آه، بعد كنت إذنك، باخد آه، انترفيرون يا دكتور لغاية اخفضي أخدت لغاية التلفزيون للآخر.
25 حقنة نعم
اقفل التلفزيون يا محمد اه في خدت- لك التليفون اه خدت لغاية 25 حقنة كويس و بدي positive على طول ال PCR بدي positive positive بعد بعد كام حقنه ده positive اداني بعد ال 12 positive وبعد ال 24 positive لا تبطلي بقى بعد اذنك اه ما انا بطلت يا دكتور بعد وبعدين اذن كانت حضرتك الصفرة- تبطلي بقى ايوه بطلت بس دي ما فيش فيه خطوره يا دكتور على صحتي ان شاء الله ما فيش اي خطوره طيب الصفرة كانت عندي آه، سبعة من عشرة لا كويسه سبعة من عشرة كويسه جدا اه وعملت لي ترجيع واسهال و لا سبعة من ودوخة عشرة ومشاكل سبعة من عشرة رقم بالنسبه للصفرة طبيعي اقل من آه.
الطبيعي كمان آه، وكان عندي انيميا يا دكتور انيميا يعني كامل هيموجلوبين
تقريبا تسعة
تسعة اه الهيموجلوبين تسعة جرام ايوه والصفايح ما تعرفيش الصفايح والحاجات ديت لا مش فاكرة والله بس آه، طيب هي- ال- الانيميا ده موضوع تاني يعني برضو نبحثه اه حضرتك انما ال- تتبطلي انترفيرون وتشوف ال- صوره الدم أيوة.
ووظائف الكبد واشعه تلفزيونيه على الكبد ونشوف ايه القصه ماشي يا دكتور بس ماشي.
تبطلي ربنا الحقن يخليك.
خلاص ربنا يخليك الله يكرمك الاخت ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور كل سنه حضرتك طيب وانت طيبه وبالصحه والسلام لو سمحت يا دكتور انا لما رحت آه، اوضع في المستشفى فعملوا لي تحليل آه، فطلع عندي فيروس انا ما اعرفش كام وما اعرف طلع عندي فيروس وخلاص نعم بس انا دلوقتي اللي انا م- عايزه اسال حضرتك عليه لما ايدي تتعور وانا عايزه اكل ولادي منه يعني انا مش عايزه ولادي يتعدل منه طيب صلى على رسول اعمل ايه الله حضرتك انا اغسل ايدي ازاي اعمل ازاي حاضر حاضر
مع صلى على السلامة.
رسول الله والسلام شوفي اقول لحضرتك اسمع الفيروس حضرتك من التلفزيون نعم اقفل واسمع حضرتك اسمعيني بقى خلاص اسمعيني اقفلي ان شاء الله طب نكلمها الاول نكل... نكلم الاخت ام عبد الرحمن شوفي بسرعه كده فيروس سي والبي لا ينتقل الا عن طريق الدم الدم فقط ت... تحمي اولادك من ان ينتقل ده يعني مثلا موس حلاقه فرشه اسنان ابره سرنجه اي حاجه عن طريق الايه الدم لا ينتقل عن طريق الفم عشان يبقى كلام واضح فتحمي اولادك عن طريق انك تغسلي ايديك كويس وهم ما يقتربوش من الدم بتاع حضرتك بس وخلاص اتفضل يا استاذ مين الاتصال مين
احمد ابو سريع يا فندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ احمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا استاذ احمد
لو
الاتصال انقطع طيب آه، قلت آه، قل- قلت هنا ان آه، اللي دخلنا الفرح بالعيد والاعجاز في الفرح بالعيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كل- هو خير مما يجمعون قلت لا ضير ان تطلب الدنيا لا ضير ان تطلب الدنيا بل نحن مامورون بسياده الدنيا نعم اننا لا نخجل من هذا الامر لا نخجل أن نقول إننا المؤهلون بتوحيدنا لله وباتباعنا لسنة رسول الله ولسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤهلون لقيادة العالم نعم هذا أمر يعني عقائدي عندنا فنحن نسود الدنيا بالدين نسود الدنيا بالدين نريد أن نسود الدنيا بالدين بل إن الخلافة الخلافة كما عرفها ابن خلدون عليه رحمة الله هي وراثة النبوة وراثة الدنيا لسياسة الدنيا بالدين لسياسة الدنيا بالدين فليس ضررا ولا عيبا ولا حراما أن تطلب الدنيا على أي مستوى على أي مستوى بل إن الزهد هو أن تملك الشيء ثم تزهد فيه الزهد مش الفقر لا ممكن أن يكون الفقير حريصا وممكن أن يكون الغني زاهدا بمعنى أنك معنى الزهد تملك الشيء تملك الدنيا ثم تزهد فيه كما فعل الصحابة ملكوا الدنيا وزهدوا فيها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليس عيبا أن تطلب الدنيا بشرط أن تكون في سبيل الله أن تكون في خدمة دين الله أما طلب الدنيا للدنيا هذا هو المذموم طلب الدنيا من أجل الدنيا فهذا هو المذموم ولذلك قيل للرغيبي ما هو المذموم من الدنيا والممدوح منها يعني الدنيا مذمومة كثيرا في القرآن في السنة طيب وهو أيضا ممدوحة يعني الدنيا أمال إحنا عايشين ليه في الدنيا إلا إذا كان ربنا يحب بقاءنا في الدنيا يعني أمر الله عز وجل أمر ابتلاء الله للبشر يبقى إيه ال- نفك ال- اللغز ده إزاي فقال القولة التي ربما تكون جامعة في هذا الأمر قال كل ما طلبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم وكل ما طلبت من الدنيا تريد به الآخرة فهو الممدوح انتهت القصة وانتهت التفسيرات وانتهت القض القضية وكل حاجة اتحلت كل حاجة اتحلت تلبس أحسن لبس فيما أحل الله تبقى وجيه تبقى شيك تبقى جميل تبقى تبقى تبتغي به وجه الله نعم مطلوب إن الله جميل يحب الجمال أما إذا طلبت هذا الأمر تريد به الوجاهة تريد به الكبر تريد, تريد به الاستعلاء تريد به ال- ال- العلو في الأرض والإفساد هذا هو المذموم انتهت القصة انتهت القضية هكذا نعم ولذلك قال إبراهيم نرجع لإبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين هو طلب الولد لماذا طلب إبراهيم الولد وهو على مشارف الثمانين الآية ديت حينما هاجر إبراهيم تاركا الأهل والوطن والقوم والعشيرة والعاطفة و و و و وطلب ترك كل شيء وراء ظهره بعدما ألقوه في النار وظن إبراهيم أن الأرض لن تلد موحدين بعد هذا فقرر الهجرة قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إنها الهجرة القلبية إلى الله عز وجل ثم طلب الولد ماذا قال إبراهيم وهو يطلب الولد رب هب لي ولدا هب لي عيالا هب لي من يقومون بوراثتي بعد ذلك هب لي من يأخذون عزائي بعد ذلك هب لي من أكون بهم عزوة أو عش أو عشيرة أو أهل أو أو لا إنه طلب الولد وطلب الصلاح في الولد لكي يكون هذا الولد امتدادا لدعوة إبراهيم امتدادا لنبوة إبراهيم ابتداء امتدادا لدعوة التوحيد وأجابه الله عز وجل فصار إسماعيل أبا بعد ذلك لسلسلة من الأنبياء كان خاتمهم وكان إمامهم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه القدوة في طلب إبراهيم للولد أكرر مرة أخرى هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني فضل الله ورحمته هو خير مما يجمعون من مال وأهل وعيال و و و ولذلك فهم السلف وفهم عمر الفاروق هذا المعنى فهما دقيقا جدا حينما أتاه خراج العراق فوجد إبلا كثيرة وجد إبلا كثيرة أثر في ابن كثير رحمه الله فقال خادمه وهو يعد الإبل وجدها كثيرة فقال خادمه هذا والله من فضل الله ورحمته قال له عمر كذبت افهم بقى افهم قولة عمر كان يمكن يعديها كان ممكن يعني يفهمها كما فهمها الخادم ويسيبه لا قال له كذبت ليس هذا فضل الله ورحمته المذكورين في آية سورة يونس ده حطام دنيا حتى لو كان الخراج حتى ولو كان الذهب حتى ولو كان التمكين في الأرض هكذا فهم عمر فهم عمر أن فضل الله ورحمته ابتلاء هو الإسلام مش الخراج نكمل الأثر تبع عمر والاتصال أخت فاطمة السلام عليكم أي السلام عليكم أيوة يا دكتور أنا الخط فصل معلش اللي كلمت حضرتك على والدتي على التحاليل بتاعة الكبد بتاعتها اه ظهور ولقيتها مية كويس في أيوة اه بعد كده بنكمل وظائف الكلى آه، بنكمل بقول نعمل لحضرتك، أشعة آه، رنين وظائف فوق ال- ال- اسمعيني بعد إذن حضرتك اسمعيني وبعدين اتكلمي بنعمل أشعة الرنين المغناطيسي عشان نشوف الأوردة البابية الورد الوريد البابي اللي داخل الكبد ها نشوف آه بتاع ده هو نعمل ايكو على القلب نعمل صورة دم يعني نكمل الفحوصات بس أهمها أشعة الرنين المغناطيسي اللي على الكبد طيب بقول لحضرتك هي اتفضل.
مبدئيا أنا والدتي أصلا ممنوعة من دخول الرنين مغناطيسي لأنها مركبة في ظهرها شريحة 10 سم ثلج
طيب تعمل CT ده م- ده مبدئيا تعمل وبالنسبة وبالنسبة لل... لل- لموضوع ال- المية ده احنا عملنا كل التحاليل وبقول لحضرتك صورة الدم آه، بتاعتها يعني مثلا الصفايح مثلا مش اقل من 200 حاجة و60 في ال- في صورة الدم اي صورة اي صورة دم بنعملها نعم آه، الهيموجلوبين بتاعها بقول لحضرتك في بدايه ظهور الميه من ثلاث سنين او اربع سنين كان هيموجلوبينها 12 ونص 13 يعني كان انسان طبيعي طب الألبومين آه، نعم الألبومين الالبومين 3.7 من عشرة ما بيقلش عن كده خالص يعني ان قل يبقى 3.2 من عشرة ما يعملش ال ascites تمام تمام آه المهم حضرتك آه بقى- يعني بقالنا دلوقتي حضرتك سنتين طبعا الميه ابتدت تزيد ومفيش اي حد اي حد عارف آه، وعملنا على فكره اشعه سونارات كتير جدا وعملنا دوبلكس وعملنا يعني الوريد البابي قالوا فيه ممكن يفو- يكون فيه ضيق في الوريد البابي ما هو ده اللي اللي- عامل هو ده اللي أنا ال- بقوله.
الموضوع ده آه.
فاحنا عملنا فعلا اشعه على الوريد البابي ومشينا يعني يعني الدكتور مشي بقى على- يعني هو اللي شافه بنفسه لقاه ما فيهوش حاجه ما فيهوش ضيق ولا ولا في اي حاجه طب شفتوه بس هو إزاي ده؟
في تضخم في الطحال شفتيه ازاي يا تمام.
آه، مدام شفت ازاي آه، الضيق في ال- في الوريد البابي نعم شفتوا ازاي الضيق في الوريد البابي اذا ما كنتوش عملتوا اشعه رنين هو بال- بالسونار العادي السونار العادي وعملوا اشعه مقطعيه على الكبد اللي هي تقريبا الدوبلكس اه طيب
م- آه، بس و- ودلوقتي حضرتك كمان احنا بقالنا سنتين طبعا الميه ابتدت تزيد وال- والمدرات البول ما عادش بتجيب نتيجه فوظائف الكلى على فكره برضو كانت طبيعيه ما كانتش بتزيد عن واحد تسعه من عشره كده يعني آه، وبع- بقالنا سنتين تقريبا ب- بتبذل آه، الميه اللي هي اللي في بطنها اللي هي الزياده طيب عم...
آه، طيب طيب اه و- وفي عملتوش حاجه زياده كمان يا دكتور ان هي تجمع الميه عندها سريع جدا يعني انا والدتي بتبذل ميه كل اسبوع 8 لتر يا كل طب- اسبوع لازم ندخل بقالنا سنتين على كده وكل اسبوع لازم ن- ن- ن- نبذل منها 8 لتر ومن طيب حوالي صل... صل آه، على رسول شهرين الله من حوالي شهرين دلوقتي طيب آه، طيب آه، آه، ب- من حوالي من حوالي تقريبا من شهرين آه، الهيموجلوبين بتاعها ابتدى ينزل بصوره كرات الدم الحمراء بالذات ابتدت تنزل بصوره رهيبه يعني انا يعني احنا ندخل المستشفى نديها مثلا آه، آه، يعني هيموجلوبين هيكون مثلا ستة او أربعة ونص نلاقيه خمسة نديها مثلا ست اكياس دم يطلع لتسعة او تسعة ونص اسبوع واحد تلاقي الهيموجلوبين نزل خمسة عملت جميع انواع تحاليل الهيموجلوبين ال Coombs test عملته طلع negative عملت الفصل الكهرومغناطيسي للهيموجلوبين طلع اتش بي اي طلع 97 ونص وال normal بتاعه من 96 ل 98 ونص وعملت اتش بي اي 2 طلع 2 ونص وال normal بتاعه من 1 ونص ل 4 تمام وعملت occult occult blood اللي هو الدم الخفيف في البراز آه، طلع negative ما فيهوش اي حاجه عملت بلهارسيا في البراز وفي البول وفي الدم طلعت ما فيش برضه negative ما فيهاش اي حاجه يعني كل تحاليل اللي ممكن وما عندي ما فيش نزيف من اي مكان ولا حتى من سنانها آه، فانا مش عارفه وظائف الكبد بتاعتها آه، يعني 29 او ال- او اللي هي من زمان.
ال AST وال ALT 23 آم، الصوديوم والبوتاسيوم عندها كويسين يعني ما ما- يعني في ال normal العادي يعني يعني انا مش عارفه بصراحه يعني انا الدكاتره هي طيب طيب هقول محتارين لحضرتك في الحاله بصراحه هقول لحضرتك اللي ناقص ان شاء الله شوف فيا ريت حضرتك حضرتك حضرتك بس يا ريت تفيدني في موضوع الهيموجلوبين ده لان هي تعبت بصراحه نفسيا كل اسبوع نروح ننقل ست اكياس دم في المستشفى لا احنا عايزين نبحث الموضوع من جذوره بقى هقول لحضرتك اه يا ريت صل- حضرتك تفيدني حضرتك مش عايز مني اي استفسار تاني عن الحاله هقول لحضرتك دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجه اسمها دلالات الاورام دلالات الاورام وعايزين نعمل حاجه اسمها بحث ز... مسح ذري على الجسم كله طالما حضرتك قفلتي قدامي كل الابواب الممكنه ما عادش الا هاتين الامرين هذين الامرين تعملي دلالات الاورام وهتعملي لنا مسح ذري على الجسم كله وربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله نعم الاخ اسامه اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا اتفضل دكتور؟
اخ اسامه والله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور اتفضل آه، دلوقتي انا كان عندي فيروس سي وخدت الانترفيرون و... والحمد لله إن أنا negative نحمد الله بس انا بحس بالام في جنبي فرحت للدكتور قال لي ان انت عندك نسبه دهون عاليه على الكبد اه رحت لدكتور تاني برضو مشهور يعني مش هذكر اسمه قال لي آه، الالام اللي في ج- اللي في جنبك ديت من القولون الكبد عدو لا يتالم ولو كان يتالم لكان حل لنا مشاكل كثيره فانا دلوقتي يا دكتور خدت علاج القولون برضو والالام موجوده الالم فين أول حته بالظبط الالام في يعني تحت صدري مباشره تحت القفص الصدري كده هوت مباشره اليمين يمين اه ومسمع على ظهري من ورا برضو وبعدين سناني بتجيب دم آه ف يعني بصراحه واحد صديق ليا قال لي انه والدته كانت عندها نفس المشكله بتاعت الدهون والدكتور قال لها ان الدهون بتخبط في القفص الصدري فبتحس بالام لا هقول لحضرتك هقول لحضرتك صلى على رسول الله السلام
بالنسبه ال ال الكبد المتدهن يعني اللي هو الفاتي ليفر آه.
يعني قليلا ما يؤلم بالدرجه اللي انت بتقول عليها دي انا متفق مع الطبيب اللي قال لك ان الدهون ديت يعني مش من الايه اسباب القويه لالم الكبد اه خلاص دي نمرة واحد نمرة اتنين أنا متفق معاه المنطقة ديت المنطقة ديت المنطقة اللي بشاور عليها يعني فيها القولون فيها الكلى فيها المرارة خلاص أنت عملت أشعة تلفزيونية طبعا عملت اشعه تلفزيونيه وقالوا لي في دهون على الكبد طب ممكن تعمل أشعة مقطعية بعد إذن حضرتك اه ونشوف القولون برضو فيه حاجة وت- وتعمل تحليل براز كويس آه.
نشوف إذا كان فيه أكياس أميبا لأن الأكياس الأميبا بتعمل التهاب قولوني آه، حاد أحيانا يعني هو يا في المنطقة دكتور دي.
بيبقى عندي غازات كتيره احيانا ايوه ممكن يكون برضه لما تاخد كورس انت اميبك يعني ضد الاميبا كويس قوي آه.
ممكن ينهي القصه ممكن آه.
لو خدت علاج بالهريسيا اذا كان في بالهريسيا ينهي القصه تاخد بالك حضرتك مع حكمه الاكل اللي هي بلاش المسبكات والحادق والحراق والشطه و و و والشاي والقهوه والمياه الغازيه والكلام من ده تنتهي القصه انما انا عايزك ت... يعني تشيل موضوع الكبد من دماغك شويه الكبد ما يعملش الالم الشديد اللي حضرتك بتقول عليه هو فعلا الدكتور قال لي ارمي الاشاعات وارمي كل حاجه لا كل صح.
اللي عندك قولون انا متفق معاه طيب يا دكتور يعني معلش انا عاوز رقمك وعاوز رقم العياده في المنصوره تقريبا و...
ال- شوف الرقم في الكنترول ان شاء الله ادوله الرقم في الكنترول ان شاء الله اتفضل السلام عليكم اتفضل طيب آه، احنا كنا عند آه، آه، اثر آه، عمر في فهم فضل الله ورحمته انا بتكلم في امور عقائديه في غايه الاهميه مش مجرد سرد آه، احداث فعمر قال له كذبت ده مش فضل الله ورحمته يعني مش فضل الله ورحمته خير مما يجمعون الآية دليل أو الفهم عمر للآية فهم عمر للآية دليل إن حتى التمكين في الأرض اللي الناس بيتكلموا عليه مش هو فضل الله ورحمته ده جزء اللي هو الخراج اللي هو ال- اللي بيجي من البلاد الإسلامية اللي هو الأموال التي فاضت على المسلمين اللي هي الدنيا اللي فتحت على المسلمين مش هي ده فضل الله ورحمته فضل الله ورحمته ابتلاء هو الإسلام كنت معه فقيرا أو غنيا ممكنا أو غير ممكن وضحت هذا الفهم لعمر هو الذي صار معه طيلة عمره مش احنا قلنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ما دام فهم سلف الأمة للقرآن فهم سلف الأمة لفضل الله ورحمته لما أبو عبيدة وسيدنا عمر داخل يفتح بيت المقدس وخاض في مخاضة وطبعا عليه ثياب يعني قديمة بالية ويخوض في الطين واللي جه عليه الدور راكب على الفرس وسيدنا عمر ماسك له ال- خطام ال- ال- الدابة وماشي في الطين مش شايف ما هو مش شايف إلا فضل الله ورحمته فقط فيعني أبو عب- أبو عبيدة بيقول له يا عمر يعني الناس هيستشرفونك وأنت في هذه الحال أوه يا أبو عبيدة يعني وأنت اللي تقول هذا الكلام برضه أنت اللي بتقول هذا الكلام وطبعا أبو عبيدة كان من اللي رشحهم عمر للخلافة فيعني كان أبو عبيدة له مكانة عند عمر فبقول له، أنت اللي بتقول الكلام ده يا أبو عبيدة ده احنا عارفينه سوا احنا عارفينه سوا يعني انت كنت م... كنت هتبقى خليفه بعدي وانا احنا فاهمين القصة فاهمين الفول على رأي المصريين ما بيقولوا مش عايزين نقول دفنينه سوا لأن ده مثل تاني احنا عارفينه سوا عارفين يعني ايه فضل الله ورحمته عارفين أن الله أعزنا بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله لو ابتغينا العزة في المال أذلنا الله لو ابتغينا العزة في الجاه أذلنا الله فما ابتغينا العزة في الخراج أذلنا الله إذا ابتغينا العزة في الجاه أذلنا الله ابتلاء ينبغي أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وهذا هو فهم السلف لآية سورة يونس أن فضل الله ورحمته هو الذي ينبغي للعبد أن يفرح به أن يفرح به أن يفرح بالدعوة إلى الله أن يفرح بالتزامه بالإسلام أن يحفظ أن يفرح بحفظه القرآن أن يحفظ أن يفرح بكل ما له علاقة بالإسلام أن يفرح بالدعاة إلى الله أن يفرح بشيوخ الإسلام أن يفرح بسلف هذه الأمة هذا هو الفرح هذا هو الفرح الذي فهمه أيضا بعد عمر ربعي بن عامر حينما دخل على رستم قائد الفرس فوجد والله كلما أقرأ هذا الأثر أحس بفخر أحس, أحس بشرف بعزة الإسلام وبقوة الإسلام يدخل ربعي فيجد السجاد العجمي و ويجد البيارق والنمارق والكراسي الموشاه بالذهب قصور مدائن فخفقة حضارة حضارة الفرس يدخل وفي يده يدخل وفي يده الرمح الملمح اللي أنا أريد أن أوصله وأنت أنا أعلم أنت أنت حافظ القصة بس عايز أوصل لك معنى بس أو ملمح أو لقطة من القصة لقطة واحدة بس طيب اللقطة أقولها بعد الاتصال السلام عليكم أم سارة اتفضلي اتفضلي يا أم سارة
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم سارة معك اتفضل.
دكتور سويت إشعة مقطعية وقالوا لي بداية تليف في الرئة اليسرى بسيط بداية تليف لا أنا مش بسيط سامع في مش الرئة سامع يا أم اليسرى.
سارة نعم يعني تمهلي قليلا وقولي بس- بالراحة كده
آه، قالوا ت- بداية تليف في الرئة اليسرى
في الرئة اليسرى في إيه؟
تليف تليف في الرئة اليسرى بداية أيوة كبداية بسيط قالوا طيب.
بداية بسيطة طيب وبعدين بس بعدين قال لي ما له دواء ما له علاج فأخذ أخذ العسل حبة السوداء والسنوت يعني أعشاب بس ماني داري وفي أعشاب يعني أقدر أستخدمها
خلاص ولا إيه؟
أيوة بس أنا أبغى أبغى أسمع منك العلاج يعني
اه هو طبعا آه، اه هو طبعا ده غير تخصصنا بالنسبه للجهاز التنفسي والصدر وكده ولكن انصحك بعمل وظائف الجهاز التنفسي وتعرضي نفسك على استشاري امراض صدريه. كان في ضرر قبل كده؟ مش مهم بقى. طيب ن- ن- نكمل ان آه، آه، آه، اللقطه اللقطه اتصال برضه مش عارف نقول حاجه خير ان شاء الله حاجه ابقى قادر السلام عليكم عبد السلام ورحمه القادر الله وبركاته اتفضل يا حق عبد القادر ايوه يا باشا اتفضل
ايوه السلام عليكم عليكم يا السلام دكتور اتفضل ازيك يا دكتور الله يكرمك دلوقتي يا دكتور انا عندي فيروس سي نعم وعندي الكلى تعبان اه عندي كلى تعبان الاثنين تعبين ثلاثة وخمسة وثلاثين أو ثلاثة ونص اه وعندي فيروس سي أروح للدكتور بتاع الكبد يقول لي طبعا أنا لما جيت عملت ال PCR فحضرتك أنا كان آه، لقوا عندي آه، عشان آخد الحقن جم يدوني الحقن فجم عملوا لي آه، أشعة سوزانية على الكلى فحضرتك قالوا لي لا ده أنت مش هتاخد الحقن ما ينفعش الحق عشان الكلى عندك ساعة كانت كنت انا بقى في الوقت ده كانت اتنين وسبعة من عشرة قالوا لي روح آه، عالج الاول الكلى وبعدين تعالى عشان تاخد ال- الحقن الفاير دي فرحت آه، اعالج الكلى رحت لدكتور آه، كبير في المنصوره فقال لي آه، قعد يعالجني شويه كده وبعدين قال لي آه، مش هينفع لازم تروح تعرض نفسك على دكتور آه، كبد آه، تشوف الاول احنا هينفع تاخد الحقن دي ولا لا فرحت للدكتور بتاع الكبد وعرضت عليه الوضع قال لي برضك مش هينفع تاخد الحقن لان ال- ان ما اقدرش ادي لك الحقن لان ممكن الحقن تاثر على الكلى
نعم.
حضرتك ما اناش عارف اعمل ايه انا محتار رحت دلوقتي للدكاترة محتار و- بين الكلى وقالوا والكبد.
لي ح- كانوا هيحجزوا لي في مستشفى كبيره في مصر اه مش عارف حضرتك اعمل ايه ما فيش يا حبيبي هو صلى على رسول الله ال- المسألة كلها ان الكلى بتاعت حضرتك بالوظيفة اللي انت قلتها ان كرياتينين 3 و2 من 10 و3 من 10 لا يصلح مع انك تاخد الانترفيرون ف اه فبس هو ده اللي انا عايز اقوله لك يعني فهو الموضوع كله في ايد الكلى الاول في ايد الله عز وجل الاول ال- اه اللقطة انا عايز لقطة ربعي بن عامر عشان تشوف فهم السلف للقرآن احنا دايما نقول ايه قرآن والسنة بفهم سلف الأمة الناس فاكرة ان الكلمة يعني صعبة أو لا احنا هو أعظم من فهم القرآن السلف لأنه كان نزل غضا طريا على قلوبهم فكانوا أقرب عهدا بالقرآن المهم اللقطة ايه اللقطة ان ربيع بن عامر وهو داخل ما شافش حاجة خالص يعني لا شاف ال- ال- ناطحات السحاب ولا شاف الحضارة الحديثة ولا شاف السجاد العجمي ولا شاف النمارق ولا شاف البيارق ولا شاف الكراسي الموشاه بالذهب ولا شاف رستم اللي قاعد ولا شاف ال- آه، ال- الرماح المسلطة إليه ولا شافش حاجة خالص عينه لم ترى إلا الله وإلا فضل الله وإلا رحمة الله هو ده اللقطة فجعل يعني يضرب برمحه وهو داخل كده داخل تقريبا كان حافي وهدومه طبعا زي ما انت عارف اعرابي جاي من الجزيره العربيه قاعد يضرب بالرمح يخرق به السجاد العجم وكانه يقول ان هذه الحضاره تحت قدمي طالما حضاره تعبد النار يبقى تحت قدمي طالما حضاره لا تدين لله لا تدين لرسول الله لا تدين لوحي السماء فهي تحت قدمي وقاعد يقرا السجاد العجم دي اللقطه اللقطه اللي عايز القطها بسرعه لربعي هو يخرق السجاد العجمي بس مش عايز اقول بقى ان الله ابتعثنا طبعا انتوا عارفين الاثر ان الله ابتعثنا ان الله ابتعثنا فضل الله ورحمته بقى عزه الاسلام ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا آه لما أشوف ربعي بن عامر والقط اللقطة أتذكر وما فتئ الزمان يدور حتى أتذكر بيت الشعر وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون ولم يعد يرى في الركب قوم وقد عاش أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون إي والله أقول أبيات الشعر بدموع القلب بعد ربعي بن عامر بعد عمر بعد أبي بكر بعد أبي عبيدة بعد طلحة بعد سعد بعد صلاح الدين بعد كل هؤلاء الذي ملأ الذين ملأوا الدنيا بعزة الإسلام وسمو الإسلام وعظمة الإسلام أردد مع قال مع من قال وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاش أئمته سنين وآلمني وآلم كر- كل حر كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ أين هؤلاء الناس؟ أين هذه الصفحات من التاريخ المشرق الذين عرفوا أن فضل الله ورحمته هو الذي يجب أن يفرح به هذا هو عمر وهذا هو ربعي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا هو الفرح المطلوب اما الفرح المذموم هو الذي جاء ذكره في سوره القصص في اخر القصص قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أن تطلب الدنيا للدين وبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين اتصال تفضل أخت نادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام يا أخت نادية
لو سمحت في, في ايه عندي عندي جوزي عنده دهون في الكبد عنده إيه؟
عنده دهون في الكبد وتليف في حرقان في البول كمان متابعه مش عارفين خد علاج ما نفعش
علاج إيه اللي خده؟
مش عارفه العلاج بس هو خد علاج عنده برهارسيا في الدم كمان قال له في في برهارسيا في الدم طيب هو بالنسبة لحرقان المية خلاف الدهون الكبد حرقان المية آه.
بيتعمل علق تحليل في بول الفم.
كامل تحليل بول كامل ويتعمل أشعة تلفزيونية على الكلى عشان يشوف إذا كان في حص ولا حاجة اه ماشي وبعدين آه يتعمل ممكن يتعمل تحليل سائل البروستاتا عشان نشوف كده فيه التهابات ولا حاجة وبعد بالنسبة للدهون هنعمل وظائف كبد نعم كاملة ونعمل أشعة تلفزيونية على الكبد ونقيم الموقف كله كلى وكبد خلاص الأخت انتصار اه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا أخت لو انتصار سمحت يا دكتور انا عندي آه، فيروس سي وعندي ورم حميدي في الكبد عن- ونسبه عندك بسيطه إيه؟
زي آه، تليف بسيط كده عندك إيه؟
فالدكتور قال لي ممكن اخد الحقن راي حضرتك ايه
ورم حميدي في الكبد اه من اه تم... من 8 سنين خدت عينة من الكبد يعني أو من الورم ده اه اه اه عامله عينه وكل حاجه اه وفيه آه، فيروس في فيروس أنا بعاني سي بعاني من الفيروس سي دلوقتي اه طب عملت وظائف كبد عملت وظائف كبد وعملت كله طلعت آه، كان انزيمات الكبد كانت مرتفعه ففي علاج باخده بنشط ال- الكبد وكده و- ونزل
انت عندك كام سنة يا أخت انتصار عندي 35 سنه طيب عملت عينة كبد عملت عينه كبد دي من 8 سنين يا دكتور خلاف عينة الورم الورم اه لا خلاف عينة الورم لا، عينة لا.
في نسيج الكبد لا ما عملتش لسه طب خدي عينة اعملي عينة في نسيج الكبد آه.
واعرضيها على استشاري كبد يقول لك ايه القصة ان شاء الله ان شاء الله طب شافك يق- والحقن يعني يا دكتور هي ال- العينه على دي اللي ضوء بتتحط؟
على ضوء عينة الكبد هنقول اذا كان في حقن ولا لا
طب
الاخت مروة ايوه السلام السلام.
عليكم عليكم السلام بارك الله فيك يا دكتور وبارك كل فيك سنه وحضرتك طيب وانت طيبة يا ماما طيب لو سمحت عايزه اسالك اسال حضرتك واقول ان انا عندي طفلين عندهم ضمور في المخ وكل ما اروح للدكتور آه، في دكاتره تقول ان مالوش علاج وفي دكاتره تقول خدي علاجات بياخد علاجات منشطه لخلايا المخ والحاجات دي وفيتامينات ومفيش اي جديد عندهم كام سنة يا ماما الطفل الاولاني عنده تسع سنين وهو بيبقى طبيعي جدا ومراحله عاديه جدا وتطورات عاديه ولكن بيجي في الاربع سنين يبدا يتدهور تدهور ازاي يعني السمع والبصر يمشي وكده يقع بعد كده ي- يقعد خالص ايوه يا اه دكتور انا مش سامعه حضرتك
طيب آه، هو طبعا المسألة تبع استشاري اعصاب ايوه انا وديته لدكتور آه، آه، مخ واعصاب اه وعملنا رنين على المخ وعملتي عملتي رسم مخ عملت رنين وعملت رسم رسم مخ آه، الرنين ورسم المخ قال ان هو عنده ضمور في المخ الاثنين ايوه الطفلين ايوه الطفلين وفي نفس المرحله في الاربع سنين اوصيك بان تدعو الله عز وجل كثيرا بان يشفي ولديك ونسال الله تبارك وتعالى ان يشفيهما شفاء لا يغادر سقما وان يمن عليهما بالصحه والعافيه وان يعني يلهمك الصبر والثبات آه، قلنا اه قلنا تقريبا يعني لم يعد في البرنامج آه، بعد هذه الاتصالات الكثيرة إلا أن نذكر حضراتكم آه، بموضوع هذه الحلقة الخاصة جدا عن الأسرار في العيد وإعجاز العيد في الإسلام وأوجز هذا حتى لا ينسي آخر الكلام أوله أوجز هذا في أولا أولا العيد في الإسلام معجزته أنه مرتبط ليس بشخص النبي على عظمة النبي وعلى علو منزلة النبي عند الله عز وجل وعلى أنه أعظم خلق الله على الإطلاق بشرية ورسالة وإنما العيد في الإسلام مرتبط بالعبودية الحقة لله عز وجل بالطاعة بالطاعة فالفرح الحقيقي لا يكون إلا بعد طاعة وإنما المعصية التي يفرح بها العبد دليل مرض في قلبه فرح العبد بالمعصية دليل مرض من أمراض القلوب ثانيا بعد إعجاز هذا الأمر في العيد ثانيا أن الفرح الحقيقي لا يكون إلا بفضل الله ورحمته وفضل الله هو الإسلام ورحمته هو القرآن هذا إن صح التعبير الحصان الذي يجر العربة فإذا انعكس الوضع لا تسير المركبة لا تسير المركبة أن يكون الإسلام والقرآن في قلبك أكبر من أي شيء سواه وهذا سر جديد من أسرار التكبير في العيد أنك حينما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لا يكون في قلبك حينئذ شيء أكبر من الله عز وجل ولم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة بدعاء خالص من القلب أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة الطيبة على المسلمين بكل خير وأن يمكن لدينه في الأرض اللهم مكن لدينك في الأرض اللهم مكن لدينك في الأرض اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا تعلم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء في الجمعة القادمة بشيئة الله عز وجل مع حلقة جديدة من برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن وإلى أن نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عدنا يا عدنا يا أجمل عيد كلنا في إيديك